بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب تشاهدون الآن على شاشة الرحمة مدارج السالكين الشيخ محمد يعقوب
فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدى وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغفلة في شعبان هناك نحيا من الغفلة في شعبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله ها هو شهر شعبان قد أفلتت منه عشرة أيام وبتنا في الليلة الحادية عشرة في الليلة الحادية عشرة من هذا الشهر الكريم وقديما قال ابن جنيدي عليه رحمة الله الشهر إذا عشر دشر أي انقضى وانتهى هكذا تمضي الأيام ويمضي العمر تذكرت اليوم كلمة الإمام ابن عقيل إمام الحنابلة رحمه الله وهو ينوح على نفسه فيقول وحسرتا على عمر انقضى فيما لا يطابق الرضا اي والله وحسرتا على عمر انقضى حين يتذكر الانسان السنين الطوال التي انقضت من عمره والايام العراض التي مضت في اجله يتحسر على مرور هذه الأيام كيف انقضت ولكن يقول ربنا جل جلاله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا خلفة يخلف بعضها بعضا نعم وإن كانت قد انقضت أيام فقد أبقى الله في العمر بقية بقية لمن أراد أن يذكر وقد أقام الله الحجة على عباده في قوله جل جلاله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ولا يقول الإنسان الذي سيأتي يوم القيامة يوم القيامة ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب كذبهم الله بقوله ولو ردوا لعادوا أي لو أملي لهم ومدد في آجالهم وأطيل في أعمارهم ما كانوا صدقوا أبدا يا لها من حقيقة يا لها من حقيقة ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون لتولوا وهم معرضون إخوتي هذه الأيام التي تمر من لم يفلح فيها متى يفلح ومن لم يتب فمتى يتوب ومن لم يتعظ ويتذكر فمتى يتذكر إننا نرى الآيات كل يوم وليلة بأعين رؤوسنا قريبا من دارنا نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا ممن إذا ذكر ذكر أحبتي في الله هذه أيام شهر شعبان وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغفلة في شعبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صيامه ذاك شهر يغفل عنه أكثر الناس فلذلك أحياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن صام ليظل متيقظا طيلة النهار صائما إضافة إلى قيامه بالليل فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله إخوتي شهر شعبان فيه خطر ليتنا ننتبه له أنه تعرض الأعمال فيه على الله وسبق في شهر رجب أن نبهت إلى هذا الأمر تذكرون حين قلت أن صحيفتك ستعرض والله جل جلاله سينظر فيها ستعرض على الله فاجتهد ألا يرى فيها ما تستحي منه ها هي اليوم تعرض والغفلة عن الكتابة في الصحائف والغفلة عن عرضها والحساب عليها غفلة عن العرض الأكبر من غفل عن عرضة شعبان غفل عن العرض الأكبر قال الملك ذو الجلال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم لاهية قلوبهم في نفس السورة في سورة الأنبياء هذه أول آياتها تعال إلى أواخر آياتها واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين الله واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة إن مرور هذه الأيام أيام البركة ألا إن في أيام دهركم لنفحات هذه النفحات حين تمر وتأتي يوم القيامة فترى من بها نجا من بها فاز من بها ظفر ستتحسر ولا تحين حسره ولا تحين ندم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة حكموا عليه بالإعدام وهو بيلعب كورة في الملعب قضي الأمر وهم في غفلة قضي الأمر وأنت غافل وأنت غير منتبه للأمر بالمرة تأكل وتشرب وتنام وتلعب وتتناول الشهوات وقضي عليك قضي الأمر وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة حسرة حسرة زي ما قلت لك زمان تخيل كده لما تبقى واقف على شفير جهنم وإن منكم إلا واردها الكل هيعدي عليها ورجلك على الصراط تضع رجلا تقدم رجلا وتؤخر أخرى وتلاقي واقف جنبيك في الصف مثلا واد ما كنتش انت بتعبره عندنا في الفلاحين يقولوا ما بتستعنيش مش عامل له اي قدر ويروح معدي من جنبك فر. بقى الناحية التانية وصل الجنة تقول ايه ده ده مين ده الواد ده أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة ساعتها تقول لو قابلته بقى تاني وشفت وشه تقول انت يا ابني وصلت ازاي للدرجة دي يقول لك ده ربنا كرمني في رمضان عديت صمت رمضان ومت عديت حجيت وتالت يوم من ايام التشريق مت عديت قلت انا ياما عدى عليا رمضان ليه ما عديتش انا كمان يا حسرتي يا حسرتي تقول ده انا ياما صمت شعبان تقول ده انا ياما حجيت واعتمرت امال ليه مفيش واحده من الحاجات دي عدت معايا يا حسرتي شو بقى لما تتحسر وانذرهم يوم الحسره انذار هذا نذير انتبه فوق انتبه من غفلتك واتخذ شعبان مطية قول لي لما يجي رمضان يا عم الله يرحمك اللي عايز رمضان يبدأ من دلوقتي والواد سامح ربنا يكرمه شاور لنا على كتاب جديد اسمه قلب جديد لمن يريد الكتاب بتاعنا نزل الاسبوع ده الحمد لله في مكتبه التقوى برضه مفيش غيرها آه كتاب بفضل الله عز وجل للاستعداد لرمضان يعني عشان ما اطولش في المقدمه وادخل في المدارج الكتاب ده برنامج عملي ومنهج تربوي لرمضان بقول فيه ايه دعني اتساءل لاكتشفك هل ترى ان دروس التذكير بالاستعداد لرمضان صارت مكرره عليك هل صار كلام الوعظ والتذكير لا يؤثر في قلبك هل جمدت عيناك عن البكاء عند سماع القرآن اذا أنت تحتاج إلى قلب جديد هل أعجبتك المواعظ لكنك تفتقد لحظة الإقداء الاقتحام والبدء اذا أنت تحتاج إلى قلب جديد هل تحركت فيك الأشواق ثم قادت بك همتك عن الوصول اذا أنت تحتاج إلى قلب جديد هل نويت أن تدخل برمضان الفردوس الأعلى من الجنة اذا أنت تحتاج إلى قلب جديد أنا أبوك وقد جئتك بهدية قلب جديد هل تقبل هديتي إنني وأنا أدعوك إلى الإبحار إلى الفردوس تحتاج إلى قلب جديد وعزيمة من حديد لذلك لا شك أن إيمانك يحتاج إلى تجديد قلب جديد لمن يريد برنامج عملي للاستعداد لرمضان جزاكم الله خير آه نعود مرة أخرى إلى معالجة قضية الغفلة من غفل عن المؤاخذة فهو كالدواب بل أضل يتمنى يوم القيامة أن يكون من الدواب قال سبحانه وتعالى ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون لذلك تجد هذا الغافل يوم القيامة ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لأن الأنعام ستكون ترابا بعد الحساب بعد أن يقتص الله عز وجل من الشاة القرناء للشاة الجماء يقول لهم كونوا ترابا الغفلة في هذا الشهر مقدمة للغفلة عن الخاتمة الغفلة عن خاتمة صحيفة هذا العام في شعبان هي مقدمة للغفلة عن خاتمتك في النهاية عن الموت ختام العمر وجاءت سكرة الموت بالحق حقا ذلك ما كنت منه تحيج ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفله لقد كنت في غفلة سبحان الله حقيقة طول عمري وانا بقراها الاقيها طالعة كده لقد كنت في غفلة ما كنتش دريان بدنيا ما كنتش حاسس بحاجة كنت نايم في العسل نوم لقد كنت في غفلة وشوف التوبيخ ده لما تلاقي بيتقال لك لقد كنت في غفلة تقول ايه اللي هيغفل عن خاتمة السنة هيغفل عن خاتمة العمر لذلك الغفلة أيها الإخوة عقوبة عقوبة على الغفلة غفلة قال الملك جل جلاله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يا إلهي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان قال يعني هو ناقص ما هو غافل اصلا لا ادام غفلت طب خد بقى خد ايه وانهم ليصدونهم عن السبيل نقيض له شيطانا فهو له قرين ملازم قاعد معاه قال سبحانه في عقاب أهل الغفلة سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين لما كانوا غافلين صرف الله قلوبهم سأصرف عن آياتي ابتلاءات حتى الموت كنت قاعد مع رجل من آه، أصحاب الأعمال الذين كسدت أعمالهم وركدت سوقهم وبارت أموالهم واضمحلت مناصبهم وضاعت وجاهتهم و بس كفاية فبيشتكي الفلوس راحت وما عادش في ضاعت الملايين بتاع زمان فقلت له ايه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل هي دي الاسباب انك تحرم طيبات احلت لك كان سوق الفراخ سوق الغلابه راحت فين الفراخ وبعدها وقبلها وزيها كتير الأزمة الاقتصادية العالمية المزعومة أحيانا بعض الناس ما طالتهمش الأزمة يعني ما أس- ما هياش الأزمة في خصوص آه، نوعية أعمالهم ومع ذلك طالتهم عقوبة الشاهد خلاص الكلام أن أهل الغفلة حين يغفلون لا تزال تنزل عليهم العقوبات العقوبات العقوبات فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون قلت له يا ابني لما يكون مراد ربنا منك في العقوبة أن تذل وتنكسر وتخضع لربك وتت... وتتضرع فافعل لكن هو عمال يفكر في أفكار جديدة للخروج من الأزمة اللهم ارزقنا الفهم عنك احيانا يبقى البلاء علشان ما تبقاش زعيم ما تبقاش صاحب منصب ووجاهه وجاه يبقى البلاء عشان كده انك تخضع وتزدري نفسك وتتحاقر اصرارك على ان تظل زعيما هو الذي يزيد عليك البلاء ويتوارد عنك الب- عليك البلاء لكي تخضع برغبتك فهما فان لم تخضع فهما خضعت رغما يا رب نفهم شهر شعبان كان آه، السلف يسمونه شهر القراء كانوا يسمونه شهر القراء قراء قراء القرآن يعني القراء هم العلماء القراء هم الأتقياء القراء هم أهل الحفظ وأهل القراءة وأهل القرآن وأهل العلم القراء شهر القراء شهر المحترفين المتقنين المجربين أصحاب الخبرة احتراف استقبال رمضان كنت لسه بقول والله لأولادي العيال الصغيرين المتعبين دول والله يا ابني انا ما عارف انت هتنفع في ايه هتنفع في القران يعني انا لما ربنا اكرمني ب- بولدين كده قلت واحد يبقى عالم آه، رباني عابد والتاني قوي آه، في دين الله آه، آه، كده يعني يبقى رجل قياده والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة اللي انت عامله قائد يطلع في ايه واللي انت عايزه في ايه يطلع آه، الله اعلم الله اعلم الدنيا ماشيه ازاي احنا بنربي وبنحاول لكن هي مش باختيارك احنا بناخذ بالاسباب آه، من الاحتراف كنت بقول لهم بقى بال- للعيال بالمناسبه ان انا عايز حرفنة حرفنة في الصلاة تبقى واد حريف صلاة يعني آه، أخصائي صلاة يعني فني صلاة يعني يعني صنايعي صلاة يعني بتتمزج بالصلاة هو ده اللي أنا بقوله قلت الكلام ده امبارح إن ولادنا في خطر من الغزو الفكري الغربي الغزو بصورة الحياة الغربية الفانيلات اللي مكتوب عليها انجليزي وال وال- القصيرة خلاص برمودا راحت عليه مش كده بقى في حاجة جديدة بقى دلوقتي آه، وشعره آه، اسمه ايه ها سبايكي سبايكي ماشي اه ال ال الاولاد لما طلعوا على النمط الغربي ده ما هو اذا حب المظهر ده هيأثر على دماغه انا عايزه يحب الدين يحب قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احب الثياب اليه القميص وكان احب الثياب اليه البياض يبقى يحب القميص الابيض دي الجلابيه دي اسمها قميص القميص الابيض هو يح... انا عايز ابني يطلع يحب كده يحب القميص يطلع يحب سيدنا النبي يحب الدين يحب سيدنا ابو بكر انا عامل لكم شويه حلقات بفضل الله عز وجل رمضان آه، تحفه بفضل الله عز وجل خلا الحلقات دي والله خلتني يعني بقيت خايف من ال- من المبالغه والغلو في سيدنا ابو بكر خايف لانه رجل عجيب وكل الصحابه كده بس سيدنا ابو بكر يعني لما كل ما اجي ابحث في موقف يعني مثلا ايه في مواقف الشجاعه تلاقي سيدنا ابو بكر في مواقف الثبات سيدنا ابو بكر في مواقف الرفق سيدنا ابو بكر في مواقف الت- الصدقه والكرم سيدنا ابو بكر في مواقف التقوى والورع سيدنا ابو بكر في مواقف الاخبات والخشي سيدنا ابو بكر في مواقف الصلاه والقنوت سيدنا ابو بكر في مواقف الصيام في سيدنا ابو بكر في مواقف الحج سيدنا ابو بكر في مواقف التجرد ارجع انت ما تحجش بالناس وسيدنا علي يحج سيدنا ابو بكر ده ده ده ايه ده ده ايه ايه ايه ده الولد انا عايز ابني يفهم ده يحب ده يحب سيدنا ابو بكر ده ان يبقى في دماغه ان يبقى زي, زي سيدنا ابو بكر قلت كده قلت ان احنا اذا قلنا سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم معصوم نبي رسول معصوم لستم كهيئتي فسيدنا ابو بكر لم يكن نبيا ولم يكن معصوما يبقى ممكن ابقى زيه اسعى ان انا ابقى قده اسابقه اسابق سيدنا ابو بكر احط دي في دماغ ابني المهم ان احنا بنقول ان احنا محتاجين محترفين محترفين خلاص ما عادش الهواه في زماننا نافعين حتى في الكوره محتاجين محترفي دين يا عم مصطفى الله يرحمك محتاجين ايه محترفين وريني بقى حته حرفنا يا عم طارق الله يهديك ويتوب عليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الاحتراف كنت اقول الاحتراف انك تحط دي جنب دي اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الاحتراف في الدين ان انا يبقى همي الوصول لربنا وابدا اتفرس سبل الوصول فيقول زي ما بيقولوا كده اعلم شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء يعني يبقى في الفقه والعقيدة والسيرة والتفسير والأصول والمصطلح و... واللغة و... و... و... آه هات كل مفردات علوم الدين كلها من أولها لآخرها مفردات علوم الدين كلها يبقى عندي فكرة عنها عندي علم منها ثم أتخصص في جانب من هذه من من هذه العلوم في زمن التخصص اثنين ان انا في العبادات في صيام وفي ذكر وفي تلاوه قران وفي قيام ليل وفي صدقه وفي دعوه الى الله وفي خدمه مسلمين وفي حج وعمره وفي طواف وسعي وفي آه سجود وفي قيام وفي اعمل كل ده وفي حته منه ابقى انا نمره واحد أو السابق إلى الله السابق في هذا الزمان هي دي هو ده الاحتراف مش الاحتراف ان انا راجل طالب علم ماليش غير في العلم لا ده يبقى ليا في العلم وليا في العبادة وليا في الدعوة وليا في في الجهاد وليا في آه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وليا في كل شيء ليا في كل حاجة رجل مليء كل السبل الموصلة إلى الله يسلكها ثم هو يتفرد في طريق يتفرد في طريق لا نفرط في شيء واحد من جوانب الدين احنا قلنا الطريق إلى الله عز وجل طريق واسعه تسع جميع الطاقات والمواهب والقدرات تسع الجميع فلذلك ينبغي علينا أن نسلك الطريق من كل السبل من كل السبل من الاحتراف ألا ترضى بالدنية بل تسمو بهمتك الرضا بالدنيا كدر قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون عجيبة جدا وانا هنصحكم عشان نفسي اكمل في المدارج يا ده احنا على وشك نختم ليلتكم طيبة ان شاء الله آه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم عايزكم تراجعوا في المصحف كلمة استحبوا وخد منها معايا مثال واحد فقط قال سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله اسمع اسمع اسمع وركز وتأمل معايا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ذلك بأنهم باقي السببية اهي ذلك بسبب أنهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة مشكلة والله استحبوا مش أحبوا استحبوا طالبوا حب هم ناس عجباهم الدنيا والدنيا أيها الناس لا تحب والله اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ورفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة بتحب الدنيا على إيه هي فيها حاجة تتحب هي فيها حاجة لها قيمة هي فيها حاجة عدلة يا ابني ده دنيا دنيا أيها المحترف أنت تدعو تقول اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا الجزاء من جنس العمل إذا أردت أن يؤثرك الله فآثر ربك في المقابل شعبان حين تؤثر الله على شهوتك تصوم وأنت تشتهي الطعام وأنت تشتهي زوجتك تصوم تؤثر الله على شهوتك أيها المحترف إذا أردت الاحتراف الحقيقي الاحتراف العالمي بيسموه احتراف دولي احتراف ايه احتراف خارجي إذا أردت الاحتراف الخارجي فلن يقدرك قدرك بثمن تستحقه إلا الله كله هيشتريك بثمن بخس شهوات معدودة ويكونون فيك من الزاهدين إلا الله الله سيعطيك فوق قدرك سبحانه وتعالى بقيت الأخيرة في الاستعداد لرمضان في تهيئة شعبان وهي أثبت اصبر لا تطع الهوى فينفرط أمرك وتكون من الغافلين اصبر نفسك هي دي الخطر ال- الرهيب نفسك اللهم قنا شر نفوسنا قال سبحانه واصبر نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ركز ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا المحترف لابد أن يعاني الصبر الصبر يا ناس بعض الناس من الناس الطيبين بيعمل يجتهد مع نفسه خلينا مثال في العصاة ومثال في الطائعين مثال في العصاة سبحان الله العظيم حدثني أحد الناس الطيبين اليوم إن هو ماسك سيجارة في إيده وعايز يولعها وخايف من ربنا سمع الوعيد وسمع التهديد وسمع الزجر عن المعاصي فعايز يولعها و... ويحطها ويمسكها تاني يحطها فوقه وينزلها تاني وخايف يولع عود الكبريت خايف مش مش قادر يوم واثنين وثلاثة وهو عمال يصبر نفسه ولاها ويقول لنفسه لا طب شوية يوم واثنين وثلاثة وخمسة وأسبوع والسيجارة في إيده على المكتب على الكومودينو جنب السرير على ترابيزة السفرة يطلعها ويسيبها ويمسكها ويسيبها ثم لم يعد إليها أبداً انتهت هو ده شيء من الصبر اللي هو بنقول عليه ايه واصبر نفسك صبر نفسك واحد قام الليل صام ونسي وكل وكمل فطار قام وقايم من غير نفس ولا الصلاة لها طعم ما يجراش حاجة اصبر نفسك تاني يوم برضو عم الشيخ ما حسيتش ثالث يوم تعبان تعبان يعني مش فرحان بالقيام مش سعيد بالقيام مش مش حاسس بقلبي رابع يوم اسبوع اسبوعين شهر فاتح المصحف وبيقرا بيسرح وهو بيقرا مش حاسس بحلاوه القران مش مستطعم المعاني سبحان الله العظيم والله كل واحد ما يفتح المصحف ينبهر كنت لسه قابلت آه، احد الناس بيتكلم هو في تفسير الاحلام فقلت له انا كنت ب- بقرا في سوره سيدنا يوسف واستوقفني ان الملك قال اني بق ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف فقالوا له وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين قلت له هل في حد من بتوع تأويل الأحلام سئل فقال ما اعرفش رغم ان دول الملأ اللي حوالين الملك منافقين صح ولا لا منافقين فكانوا ممكن يقولوا له اي حاجه انا عايز انا بدور بقى على السر انهم قالوا في الحته دي ما نعرفش ايوه انا س... انا عارف ان انت بتقول دلوقتي عشان يبعتوا لسيدنا يوسف ده قدر ربنا انا عارف كده لا شك دي لكن ازاي قالوا ما نعرفش هل في هناك احلام لا تؤول ما نعرف لهاش تاويل ده انا بديك مثال لما تقرا وقلبك حاضر ستحضر معك امثله واسئله لهذا خدوا حته لله من سوره سيدنا يوسف كمان من سوره سيدنا يوسف سبحان الله العظيم وانا بقرا اعجبني ان سيدنا يوسف ما سيدنا يوسف ده بطل مثال المروءة أنا عايزك برضو تحكي القصة لأولادك عشان يحبوه ما يبقاش كل همنا في سورة يوسف ولقد هم به وهم بها لا تعال شوف المروءة عند سيدنا يوسف رضي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قمة قمة في المروءة اللي حضرني في آخر مرة ديك وأنا بقول إن أنا طول عمري في الدعوة بفضل الله عز وجل 32 كم 31 سنة النهاردة فضل الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل بقول إيه بقول إن طول عمري كل ما أبحث عن معنى إيماني ألاقيه في قصة سيدنا يوسف مهما كان لأن ربنا قال في بدايتها نحن نقص عليك أحسن القصص أي شاهد عايزه المعنى إيماني تجده بفضل الله في سورة سيدنا يوسف شوفوا بقول آخر مشهد شاهدته ونقفل خلاص ها اخر مشهد آه لاحظته ان سيدنا يوسف لما قالوا له اخوته أأن أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف ما عملش فيها بطل وراح لأبوه وألقى عليه القميص قال لهم شوفوا شوفوا شوفوا آه فتح الله أكبر يوسف ما عملش حركة الجدعنة حركة المنظرة حركة البطولة ده بعت قميصه مع واحد علشان ما يشوفش أبوه وهو أعمى فينكسر قلب أبيه علشان ما يديش لحظة إن يبقى هو شايف أبوه وأبوه مش شايفه لا يحتملها قلب المحب علشان تبقى تعبيرات اللقاء متبادلة برؤية ما ينجرحش قلب يوسف انه كان السبب او احد الاسباب في هذا العمل الشاهد بقالنا أربعين خمسين سنة بنقرأ قرآن خمسين ستين سنة بنقرأ قرآن والمعاني ما بتتفتحش بين يوم وليلة وإنه لكتاب عزيز قرآن كتاب عزيز لا يغالب مش عافية هي واصبر نفسك اصبر بقى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم عينك عليهم ركز هي دي اللي بطالبك بيها في شعبان ركز سبحان الله العظيم مش عارف اقولها ازاي بلاش اقولها لكن في موقف من المواقف ربنا اكرمني بحاله ايمانيه كده في موقف من المواقف وانا واقف والله هو ربنا شهيد عمال اقول لنفسي ايه ركز ركز انا بقول لنفسي جوايا ركز ومش قادر اركز عارفين زي اللي واقف على وش الميه اللي واقف على على سفنج اللي واقف على الهواء اللي الدايخ اللي اللي, اللي هي هيغمى عليه صلى الله على النبي محمد حين مدحه ربه فقال ما زاغ البصر وما طغى لما فتح له ثبت اللي احنا بنقول عليه بقى نقول نفسك ركز مش قادر يركز ليه ما م- م- مش بتاعته الحته دي اكبر منه فالشاهد اللي هيركز هنا هيقدر بقى يركز في المواقف هيقدر يركز صح في المواقف التي تحتاج الى تركيز ولا تعد عيناك عنهم ركز ابدا التدريب على التركيز ركز في تلاوه القران ركز ركز في الصيام من الفجر للمغرب تبقى مركز مش تايه مش غافل ركز في الصلاه انت هتفضل طول عمرك تسرح في الصلاه هتفضل طول عمرك كده يعني انت خلاص رضيت بالامر الواقع ويا عم كلنا بنسرح هتفضل عايش في التوهان ده تفوق يا عم ما تصحى يا سيدي كفايه كده العمر ضاع صح صح اوه يا عمي عايزين نركز في الصلاه ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها سبحان الله فمحتاجين نركز في الصلاه نركز في القران نركز في الصيام نركز في التوبه تبت ترجعش تاني ركز في الخلاص من لذة الذنب بالتركيز في العقوبة على هذا الذنب يبقى نصيحتي الأخيرة بعد ركز ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا دايما لما أقرأ وكان أمره فرطا أتذكر السبحة اللي أنا قطعتها لجدي الله يرحمه الشيخ يعقوب الله يرحمه يعقوب الكبير ها الله يرحمه كان عنده سبحة مية كده فأنا ماسكها بلعب بيها قطعتها وطارت ال- حبايات السبحة اللي كانت بيضة مزرق م- مخضرة كده زي اللولي اه طارت كلها وامي قعدت تضرب فيا وتلم حبايات السبحة وما عرفناش نكمل ال 99 ابدا طارت دخلت تحت الكنبة وتحت الكرسي وضاعت السبحة تلم في ال 99 حباية مش ممكن يبقوا 99 تاني ضاعت وكان أمره فرطا انفرط عقد أمره ضاعت المسألة عمره ما هيعرف يلمها تاني زي ما كانت مستحيل مش بقول لك صعب لا مستحيل اللي ينفرط عقده يتلم تاني ما تتلم يا عم بقى ركز وحافظ على عقد امرك منتظما لا ينفرط عقدك لانه اذا انفرط فمن المستحيل ان يجتمع مره اخرى من فرط اخوتي والله انا احبكم في الله اخوتي في الله والله انا احبكم في الله احب ان تكونوا في اعلى درجات الجنه احب ان تكونوا في اعلى درجات الايمان احب ان تكونوا في صحبه النبي واكون معكم نكون جميعا في صحبه النبي ولكن ليس الامر بالتمني ولا بالتحلي انما ما وقر في القلب وصدقه العمل هيا الى العمل صايمين للسبت الجاي ان شاء الله اتنين صايمين للسبت الجاي دي نمرة واحد اتنين جزئين قرآن جزء الصبح وجزء بالليل قبل ما تنام وجزء ثالث في صلاة 11 ركعة بعد العشاء ركعتين قبل الفجر بوضحى وألم نشرح قبل الفجر بخمس دقايق 11 ركعة قبل ما تنام ركعتين قبل الفجر جزء الصبح وجزء بالليل صيام خليك شغال في الذكر بقى في الاستغفار طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا اخوتي في الله انا احبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين